اسم الاب والابن المفروض ان الكنيسه كلها تكون فكرا واحدا وروحا واحدا وفهما واحدا للدين وهذا ما لا نجده حاليا ونسعى لان يكون في مره كنت اتكلم مع استاذنا الارشدياكون حبيب جرجس فقال لي كلمه لطيفه قال لي البدع والهرطقات نشأت من اختلاف مدارس التعليم البدع والهرطقات نشأت من اختلاف مدارس التعليم وفي القديم طبعا كان في خلاف كبير في العصور الأولى بين مدرسة الإسكندرية ومدرسة أنطاكيا ولعلكم تلاحظوا أن غالبية البدع نشأت من مدرسة أنطاكيا ما عدا الأريوسية يعني نشأت عندنا في اسكندرية اختلاف مدارس التعليم يوجد البدع والهرطقات فالمفروض تكون مدرسة واحدة وفي الكنيسة الأولى كان للجميع فكر واحد وروح واحدة وقال بولس الرسول في تفسير هذا الفكر أما نحن فلنا فكر المسيح ولوحدة الفكر كان يوجد التسليم في التعليم يعني مصدر واحد يسلمه جيل إلى جيل زي ما بولس الرسول يقول وما تعلمتموه مني بشهود ما تعلمت مني أو ما تسلمت مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء يكونون أكفاء أنهم يسلموهم لآخرين فبولس بيقول تسلمت من الرب ما سلمتكم فبولس يتسلم من الرب وبعدين يعطي تيموساوس وتيموساوس يعطي لأشخاص أكفاء وبعدين ي... يعلموا آخرين فالمسيحية عايزة روح واحدة أحيانا لا نجد هذه الروح الواحده مفروض المهيمن على هذه الروح هو المجمع المقدس وهو الذي يصدر التعليم الذي يلتزم به الجميع لأن بعض الآباء الكهنة كل واحد في حتته بيقول زي ما هو عايز وأحيانا يفسر تفاسير وبتجيلنا شكاوى من هذا النوع أو أي واحد يقرأ له كتاب أجنبي يتأثر بالفكر الأجنبي فينشره احنا عايزين الفكر الواحد اللي موجود في الكنيسة الواحدة لما بنقول نؤمن بكنيسة واحدة نقصد واحدة في العقيدة وواحدة في الفكر وواحدة في الروح من كل ناحية دي الكنيسة الواحدة لكن كل واحد يفسر زي ما هو عايز دي مشكلة لذلك نحن في التربية الكنسية نريد أن يوجد الفكر الواحد بفصول إعداد الخدام وبفصول الخدام بفصول إعداد الخدام وبفصول الخدام سواء اجتماعات الخدام في الكنائس أو الاجتماعات التي تقيمها الإبارشية أو البطريركية عموماً لكي ياخذ الجميع تعليما واحدا وفي راي امبارح برضو كنت قلت في اجتماع اللجنه العليا لمدارس التربيه الكنسيه قلت يلزمنا في التربيه الكنسيه ايضا كتب منهجيه اللي بيسموها textbook textbook يا كتاب منهجي ليه؟ لأن ممكن إن أنا مثلا أكتب في المنهج درس اسمه عن الروح القدس بمناسبة عيد البنتكوستي وكل واحد يقول في الروح القدس زي ما هو عايز زي ما هو عايز جايز البعض ياخده من ناحية روحية ويتكلم عن روح القدس وعمل الروح في الإنسان وجايز انسان ياخده من الناحيه العقي- العقيديه ويتكلم على اقنوميه الروح القدس او لاهوت الروح القدس او مساواه الروح القدس للاب والابن او انبثاق الروح القدس وجايز واحد يتكلم عن الروح القدس في الاسرار الكنسيه وجايز واحد يجيب اي فكر من عنده من اي كتاب قراه من اي كتاب قراه وجايز يجيب بدع وهرطقات لكن لما يكون في textbook يكون في منهج يلتزم به الجميع ويبقى ده التعليم القبطي الارثوذكسي إذا كان مرة حدث عندنا في الإكليريكية أن طلع بعض أساتذة كان لهم فكرهم الخاص الذي رفضناه جميعا وهو- زي جورج حبيب مثلا آه، نحن لا نمنع حرية الفكر لكن حرية الفكر في العقيدة لا يعني آه، عايز يفكر على كيفه يفكر على كيفه بس بعيد عننا لكن جوه الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه يكون له فكر الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه والا هنلاقي نفسنا مجموعه كنائس داخل كنيسه وهذا لا يمكن ان نسمح به ما تسلمناه من الاباء هو اللي بنسلمه لغيرنا جيل ورا جيل لما البروتستانتيه سمحت بان كل انسان يكون له فكره تكونت عشرات ومئات المذاهب كل انسان حسب فكره داخل الإطار العام للعقيدة الواحدة كل واحد يفكر ويجتهد لإثبات العقيدة مش للخروج على العقيدة يعني حرية الفكر داخل العقيدة مش حرية الفكر خارج العقيدة دي حاجة ودي حاجة من ضمن الأشياء التي أحب أن الكهنة مثلا يكون لهم فكر واحد فيها الطقس الكنسي أحيانا كل واحد يمشي بالطقس على كيفه وتأتينا شكاوى من هذا الأمر ولذلك بمعونة ربنا ستكون لنا بالنسبة للكهنة سيمينارات لكي نجتمع مع الآباء الكهنة ويأخذ الجميع تعليما واحدا أنا عملت أول seminar في أمريكا في جيرسي سيتي من قيمة كام شهر حضره 64 كاهنا من كهنتنا في أمريكا وكندا هو ثلاثة غابوا واحد كان عيان واثنين كانوا في جزر الكاريبيان ما كانش يوصل لهم الخبر يعني ندوة علمية فباختصار كده يعني فكانت محاضرات ومعها أسئلة يعني ما كانتش بمعنى الندوة أو لكن كانت محاضرات ومعها أسئلة كل واحد يقول اللي عايزه والجميع ينتهون إلى فكر واحد برضو ال seminar ده إن شاء الله سيكون لنا مع الآباء الكهنة يعني عملت مبنى كبير كويس خالص في دير الأنبا بيشوي وفيه قاعات وفيه كل حاجة وإن شاء الله كهنة كل أبرشية سيأتون إلى الدير ويقضون بضعة أيام ثلاثة أيام يبقوا في ضيافة الدير ضيافة كاملة من كل أوجه الراحة وياخدوا محاضرات وأسئلة ويقولوا كل اللي عايزينه ممكن يكون البرنامج فيه حاجات رعوية وممكن أيضا يكون فيه أشياء طقسية وممكن يكون فيه أشياء خاصة بالأحوال الشخصية والجميع يكونون فكرا واحدا في بالنسبة للإسكندرية في كل مرة أذهب فيها إلى الإسكندرية بأجتمع مع الآباء الكهنة مع مجمع كهنة الإسكندرية كل ظهر كل يوم سبت وبرضه محاضرات وأسئلة وتكوين فكر واحد ان شاء الله في القاهره لان القاهره كبيره قوي على الاسكندريه هبقى اخليهم اذا احيانا رب وعشنا الصباح كل اتنين او ظهر كل اتنين آه، مجموعه حي من احياء القاهره او قسم من اقسام القاهره العشره حسب ما رتبناها بالنسبه للكنائس يعني مثلا في مرة يكون عندنا مصر القديمة في مرة يكون عندنا مصر الجديدة في مرة يكون عندنا منطقة عين شمس والمطرية مرة يكون عندنا شرق السكة الحديد مرة يكون عندنا وسط القاهرة مرة يكون عندنا الشبرة الشرقية شبرة الغربية يعني آه، نعمل اجتماع ويبقى الآباء الكهنة آه، ياخدوا فكر واحد لأن الفكر الواحد لازم للكنيسة فالغرب تشتت الغرب تشتت في افكار متعدده داخل الكنيسه الواحده حتى بعض الكنائس التقليديه يوجد بينها هذا التشتت ايضا مثال لهذا حتى في الكنيسه الكاثوليكيه تلاقي اللاتين كاثوليكس يقولوا المنبثق من الاب والابن والجريك كاثوليكس يقولوا المنبثق من الاب بس على حسب قانون الإيمان كما قرره مجمع القسطنطينية المقدس ففي خلاف فاكر مرة قابلت رئيس البرلمان في استراليا وهو صديق لينا قوي يعني وقابلني بمحبة كبيرة فبيسألني عملت ايه في الاتحاد الك- الوحدة الكنسية فكلمته على حاجات كتير قال لي الكاثوليك وهو كاثوليكي قلت له حققنا معهم مسألة ال- الكريستولوجي لكن في المطهر ما قدرناش أبدا اختلفنا معاهم لأن إحنا لا نؤمن إلا بمطهر واحد هو دم يسوع المسيح الذي يطهرنا من كل خطية لكن واحد يتعذب بعد الموت ودي صورة سيئة جدا وإزاي ندفع ثمن الخطية مرتين ربنا يسوع المسيح يدفع ثمن الخطيه بالنيابه عننا واحنا كمان ندفع ثمن ومهما عملنا ده شيء محدود والعقوبه الخطيه غير محدوده فمن اجل هذا لم نوافق على مساله المطر قال لي ونحن ايضا نوافق على عدم الموافقه وهو راجل كاثوليكي لكن لما تخش معاه في المسائل دي يجد انها مساله منطقيه جدا الكلام اللي بنقوله من جهه رفضنا للمطهر ولو ان الكنيسه ليها اتجاه عالمي في الت- اقصد يونيفرسال يعني مش عالمي يعني ويرلدلي اتجاه عام يعني في التعليم ما فيش شك نقدر نقنع كثيرين بالمبادئ الروحية بتاعتنا زي ما البروتستانت بيقولوا يجوا في مصر هنا ويقنعوا ناس ويروحوا في أفريقيا ويقنعوا ناس طب واحنا ليه ما نقنعش ناس يعني الناحية الكرازية عندنا الفكر الواحد لازم في الكنيسة اللي هي نسميها كنيسة traditional كنيسة تقليدية بتمشي بال tradition بالتقليد محفوظة في مبادئ في تعليم في قوانين في عقائد لا تخرج عنها اللي يخرج عنها تخرجه الكنيسة إلى خارج وتبقى الكنيسة واحدة ولذلك لعلكم لاحظتم إن إحنا كل واحد بيخرج عن التعليم بنخرجه بره ويبقى التعليم سليما كما هو لكن يبقى عندنا جوه الكنيسة زعيت ومعيت ونطت الحيط دي لا الكنيسة هي الكنيسة بل صدقوني هؤلاء الأشخاص الذين يخرجون على التعليم هم أنفسهم يخرجون أنفسهم بيخرجوا أنفسهم لأنهم مش في الروح الواحدة ولا في التعليم الواحد أفتكر في اليوم اللي حدث حوار مع عماد نزيه في القاعة المرقسية دي ودخل وكلمته فضلت اناقشه لغايه لما قال لي انا ملياش دخل بالارثوذكسيه دي قلت له يبقى انت خلصت على نفسك وبعد ما حكمت ب- بقطعم الكنيسة قال مجدا مجدا تعليقا على قطعم الكنيسة قال إيه مجدا مجدا يعني انبسط واستريح وفعلا تزوج امرأة بروتستانتية بنت أسيس بروتستانتي وصار مبشرا بروتستانتي في لوس أنجلوس يعني كشف عن وجهه الحقيقي ونفس الوضع بالنسبة للباقين ما هو جورج انضم للكنيسة الأنجليكانية بتاعت إنجلترا رسمي يعني آه، إدوار إسحاق ما هو بيوعظ في ال- في الكنائس الرسولية وسمعت إنه قال على القلنسوة يعني الحكاية كل واحد بيكشف عن نفسه وبيخرج بره فاحنا يهمنا الفكر الواحد يهمنا الفكر الواحد لكي يكون لنا الفكر الواحد يكون لنا البرنامج الواحد المنهج الواحد وايضا الكتب المنهجيه التي تحدد هذا الفكر في قواعد معينه لا يخرج الناس عنها وهذا ما تلتزم به كل هيئات التعليم في العالم اللي هو المنهج الواحد الذي يدرسه الكل اما ما الحاجات اللي بيبقى post graduate دي للدراسات العليا كل واحد ياخد زي ما عايز وبرضه تحت اشراف وبرضه ايه تحت اشراف نيجي بقى لل للفكر الواحد ده يكون على مستوى الكنيسة كلها على مستوى الإبارشية على مستوى المدينة على مستوى الحي على مستوى مدارس الأحد على مستوى الأسرات الجماعية حتى أيضا على مستوى الكورال الرأي الذي أخذناه أخيرا بالنسبة للكورال هو الآتي قلنا أن كل أب أسقف في أبروشيته يشوف كل فرق الكورال اللي عنده وتسجل ويختار افضل الاشياء اللي هي سليمه عقيديا وروحيا وحتى لحنيا وموسيقيا ويجمعوها ونجمع الحاجات دي كلها كل الكنائس تجمع والابروشيات تجمع وبعدين يبقى الحاجات المجمعة الكويسة هي اللي هنعمل منها كستات ونوزعها على كل الكنائس والأبروشيات ويبقى هما اللي يمشوا بيها كل سنة الجديد نجمعه برضه والكويس ناخده والباقي نفرزه ويبقى الحاجات التي توافق عليها الكنيسة هي التي تنتشر وما يبقاش فرق الكورال يمشوا على كيفهم ده مرة سمعت إن كنيسة بيخشوا العريس والعروسه مش عارف بالحاجه اسمها يسموها royal march ولا ايه مش عارف بيسموها ايه wedding march ايه wedding march دي wedding يعني زواج و march يعني فاحنا مش عايزين يوجد في الكنيسه مارشالات من هذا النوع يدخلوا ال- ال wedding march دي ولو سبناهم يطلعوا فيه ويبقى طقس وسبب وجود الطقس وجود تقصير من عندنا في عدم ضبط هؤلاء الناس الكنيسة لازم تكون كنيسة منضبطة وكنيسة ملتزمة وكنيسة واحدة في الفكر وفي الطقس وفي العقيدة بل وفي الروحيات أيضا بل وفي الروحيات أيضا ولهذا إذا اتحد الرأي تكون له قوته يجد المعترف حتى إذا استشار أي أب روحي الكلام الذي يسمعه من واحد هو الكلام اللي يسمعه من غيره أي إنسان يستشير فين الحلال والحرام ما يسمعه من واحد هو ما يسمعه من غيره لكن مش كل واحد يدلي بفكر ويحول فكره الخاص الى عقيده ثم ينشر هذه العقيده ثم يحارب الافكار اللي ضدها الكنيسه لا تصلح ابدا بهذا الشكل ان شاء الله ل- لتلخيص الاجراءات في هذه الامور هي هي الاتي مناهج التربيه الكنسيه وتوحيدها الخدام واعداد الخدام وتوحيدهم الكتب المنهجيه وتوحيدها الاكليريكيات ايضا اذا وصلنا الى كتب منهجيه يلتزم بها جميع الاساتذه يكون ايضا نجاحا كبيرا إذا وصلنا إلى كتب منهجية يلتزم بها جميع الأساتذة يكون هذا النجاح كبير ليس معناه أن احنا نح- نحد الفكر في اتساع نطاقه لا إنما نضع القواعد الأساسية وكل واحد يجتهد داخل هذه القواعد إلى جوار هذا كما قلت وجود السيمينارات بالنسبة للآباء الكهنة هي موجودة فعلا في كل أبروشية بيجتمع الأسقف أز- شهريا اجتماعا مع كهنته وموجودة في الإسكندرية والقاهرة إن شاء الله زي ما قلت بس جايز قدسك ما كنتش موجود إن إحنا هنعمل اجتماعات أيام الاثنين لأحياء القاهرة المتعددة والى جوار هذا ايضا ستكون هناك اجتماعات او سيمينارات ايضا بالنسبه لكهنه الابارشيات تقام في دير الانبابشوي بنعمه ربنا. ممكن ايضا لتوحيد الفكر النشرات والمطبوعات التي تصدر في كل مناسبه او قبل كل مناسبه لترسيخ الفكر السليم قبل المناسبه دي يعني مثلا بعض معلومات خاصه بطقوس اسبوع الالام ممكن قبل اسبوع الالام باسبوعين آه، نشره اتباعت او رساله رعويه لجميع الكهنه يقولوا لهم يعملوا ايه